بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب فلقد وصلتني تعليقات على حلقات هذه السلسلة عن الحياة ها حد كمل ها ها الزوجية ها سعيدة ها سهلة ده العنوان العام حياة الزوجية السعيدة ها؟ السهلة التعليقات أشكر أصحابها عليها بداية لتفاعلهم مجملها أنني أتكلم عن عهد الصحابة رضي الله عنهم في ظل النبوة ونزول الوحي احنا عاوزين كلام عن الواقع النهارده أنني أتكلم عن افتراض مجتمع مثالي يعني افتراضا ان احنا ناس مثاليين قوي فالمثاليين قوي هيعملوا كده أنا أبرئ نفسي من هذا فما قصدت الحديث عن حياة الصحابة وإلا كان بيت واحد من بيوت الصحابة كفيل بأن نتحدث عنه طول الشهر وأكثر من ذلك ولا قصدت الافتراض ولا أحب الوهم وآخر حديث امبارح بقول عاوزين إيه نعيش الحياة الزوجية وجبة طازجة أو طازجة لا داعي لتذكر مشكلة الأمس ولا هم الغد ليه لأن هم الغد ده وهم يو احتمال يحصل كذا طب لما يحصل افرضها ربنا لكن نعيش هم بكرة ده وهم لسه ما نعرفش يحصل هم ولا ما يحصلش ربنا هينزل بلاء ولا ما ينزلش اصبر فلا أحب حياة الوهم والخيال والحاجات دي إنما حقيقة أردت العنوان حياة زوجية سعيدة مش احنا اللي عملناها سعيدة وربنا خلق الحياة جميلة كما قلنا قبل ذلك كل شيء في الحياة جميل ولكن نحن الذين نحافظ على وجبتنا الطازجة بجمالها بحلاوتها أو نعكرها بمشكلة الأمس أو بهم الغد أو نبخل عليها بشيء من حسنها فنقدمها بطريقة مقززة بطريقة مزعجة بطريقة تثير النفس ضدها تعرفين تقديم الحاجة ممكن يفتح النفس ممكن يسد النفس تقدم لواحد مشروب أي كلام كوباية مية يعني حاجة كده موجود كوباية ليمون عاملها بإيدك مش بالخلاط ولكن طريقة التقديم نفسه الكوباية اللي هيشرب فيها والصينية مش عارف اللي ايه والبتاع اللي ايه والمفرج اللي ايه خليه يشرب غصب عنه ويشرب ويتلذذ يقول لك جزاك الله خير ممكن تقدم لواحد مشروب فخم جدا وغالي جدا وعظيم جدا ولذيذ جدا وهو بيحبه لكن يقول لك انا اسف ماليش نفس والله ليه لان الشكل اللي مقدم بيه يصد النفس فانا ابرئ نفسي مما ظن اخواني في حديثي ولكن لا أبرئ نفسي من أني قصرت في البيان يمكن العجلة السرعة عاوزين نلحق نخلص قبل رمضان يخلص وتفلتوا من ايدينا فربنا ما يحرمناش من رؤيتكم دايما فالموضوع يمكن لكفت شوية او ما احسنتش في البيان فما واصلش المطلوب انما يا اخوانا بقول المطلوب هو ده حياة زوجية سعيدة سهلة بدليل ملخص ما قلناه تقريبا كده يعني دخل الزوج على الزوجة جاي من شغله جاي من بره هتقول له الحمد لله بالسلامة مع ابتسامة مع منظر جميل عاملاه في نفسها لا بس مش بلاش تكلف يعني مش لازم تنزل عند الكوافير انما ملبس نظيف حلو مع ابتسامة رقيقة مع استقبال حسن زي اي ضيف بجنة اعتبريه ضيف اعتبريه طفل صغير وأوى إليك يا ماما يا ماما أهو برضه جاي من بره بقول يا ماما من المواصلات ويا ماما من المدير ويا ماما مش عارف من إيه طبطبي عليه واستقبليه وكوباية مية باردة بلاش حاجة تانية كوباية مية بس ساقعة كده وحلوة في الحر ده بس ده صعب ده مثالي ده محتاج صحابة يمثلوه في الواقع أبدا الزوج المفروض لما يدخل برضه سلام عليكم عامل إيه يا أولاد كويسين والله الواحد من غيركم مش عارف ايه كلمة خلاص مثل دور يا أخي مثل دور وقديما إلى عهد القريب كان ال- الناس الطيبة بالفطرة يقولون في المثل كده كلمة باطل حد سمع المثل ده؟ تجبر الخاطر ربنا يجبر خاطركم يا رب زي ما جبرت خاطر كلمة باطل تجبر الخاطر باطل يعني مهاش مهاش موافقة مش مش لابسة على مكانها مش حق بس مش باطل من باطل انما هي كلمة جميلة يعني كلمة ايه؟ جميلة يعني الاكل مش قوي لكن الزوج اكل ربنا يبارك لك يا زوجتي والله والله اكل واحد هي- هياكل صابعه وراه من غير معلش بس ما تكملش بقى هاكل صابع وراه الكلمة دي صعبة تقيلة لك هتعمل ايه في الزوجة يا سلام الشيف الشربيني بقى اه هي لما تقول له والله يا خبر ابيض ربنا يديك الصحه يا رب والعافيه تعبان عشان خاطرنا في الحر ده رايح جاي كل يوم بالشكل ده ايه ده ده احنا تعبينك قوي معانا كلمه باطل يعني قد تكون مش من القلب قد تكون من خارج القلب قد يكون القلب زعلان من حاجه شايل في حاجه معلش غطوا الان وسيبوا المشكله لوقتها اجلوها شويه حتى ناكل وجبتنا الطازجه ده واقع سهل بسيط جدا حينما قلت لكم الرجل يرجع لامراته خاصة من سفر بهدية ما ينفعش يجي من سفر كده فاضي صح يجيب معاه هدية ايه ذهب لازم ذهب يعني صيني حتى ابدا ولا صيني ولا حاجة انما ايه حجر تدعك برجليها باكو حاجة من حلويات الأطفال رمز يدلها على أنك تذكرها حتى وهي بعيدة عن العين فهي لم تبعد عن القلب ده واقع وبسيط جدا وسهل ورخيص لن نتكلف فيه شيء مش بنقول عن النساء بس الزوج برضه نفس النظام في البيت بقى يلبس اي حاجة بأي شكل ما لا يهتم يسرح شعره وما ومخصص كان مربيه ولا حاجة او ان كان له دقن برضه ما يسرحهاش مش عارف ايه يلبس اي جلابين مش عارف مقطعة بيجامة مش عارف مجاعة على ناحية طب ليه ده زوجتك هتشوفك لابد ان تملأ عينها عن اي رجل اخر اغريها حتى لا تلتفت لرجل اخر يقول لك زوجي ده ما شفتش في جمال لكن نتلمع واحنا خارجين شفنا مثلا عند الوداع لابسين ما شاء الله ايه وبتاع حاطين العطر وبتاع وماشيين وانت في البيت برضه ايه المانع يعني مش هقول لك البس جلابيه والبس البدله و... لا لا لا انما ملبس بيتي بس يعني منظم مهندم على قد الحال بلاش نتكلف مش مثاليه انها واقعيه باللي عندك ربنا يبارك حلو قوي بس خليه نظيف خليه منظم مش انت لا هتغسل ولا هي كمان غساله ربنا يحفظها يا رب وتغسل الملبس نظيف مهندم منظم حاجه كده من الريحه اللي زوجتك بتحبها وهكذا من... حياه منتهى البساطه منتهى السهوله فلا أتكلم عن مثالية ولكن أظن والله أعلم ولعل ظني سيء فيكم معلش سامحوني بقى أظن إن إحنا وصلنا لدرجة رأينا فيها هذه الواقعية البسيطة مثالية عالية جدا لا نستطيع أن نصل إليها ليه يا اخوانا كده؟ ليه الحياه بسيطه والله جدا جدا بلاش نظن ان احنا ما نعرفش نرجع لا لا الرجوع سهل بس تدور كده للطريق ال- الصحيح واستقبله بوجهك وخد خطوه واحده هتلاقي الطريق سهل جدا وربنا سبحانه وتعالى يعني إيه إيه إيه هي- هيبلغك المقصود انت والزوجه وتبقى بيوتنا حلوه ان شاء الله والا بقى لو فضلنا فاكرين في نفسنا ما ينفعش نعمل كده ما نقدرش نعمل كده ده الزوجة فعلا لو عاملة وعاملة و- ده الزوج قايل لي وضربني وشتمني وعامل لي وتت... خلاص ما فيش غير الفراق صح ولا لا هتعمر الحياة كده ما هتعمرش هنصل إلى الفراق وتلك هي النهاية والله إن كان ولا بد فلا مانع الله لم يحرم الفراق بل وعد عليه بما وعد أولا على الزواج قال إن يكونوا فقراء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قال أيضا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ولكن إذا كنا إذا كنا في حياة التزاوج بهذه الطريقة بهذا الجفاء بهذا البعد فما بالنا لو شرعنا معاذ الله ربنا يعافينا جميعا وبيوتنا إذا شرعنا في طريق الفراق ونعمل في بعض أظن مش مش محتاجة وصف الواقع مشهود والمحكمة وطوابيرها على هذا الأمر لحد ما عملوها محكمة مخصوصة مش كده برضو ليه محكمة مخصوصة ليه بقى الطلاب اللي في التخصص ده كتير قوي يفتحوا فصل يفتحوا مدرسة يفتحوا محكمة لوحدهم محتاجين محكمة لوحدهم محكمة الأسرة يا خبر أبيض محتاجة المفروض كل فين وفين لما المحكمة تحكم في قضية أسرية ايوه انا لا قريبك ولا اعرفك وانت لا قريب ولا حاجه ممكن نتخانق مع بعض نعمل مشكله مع بعض وكذا قضايا بينا لكن الزوجين يوصلوا محكمه المفروض دي تبقى يعني حالات نادره في غايه الندره لا كثرت صارت في غايه الكثره لدرجه انه اعد لها محكمه خاصه محكمه الاسره فده مؤشر خطر كبير جدا لذلك أردت ورأيت أن نخوض في هذا المجال بقية هذه الأحاديث حتى نعرف أيضا جمال الإسلام وجمال الحياة الإسلام جمل لنا الحياة حتى في ساعة الخصام ساعة الفراق ساعة الطلاق الإسلام برضو إيه جمل حياتنا قال فامساك بمعروف دي خلصت خلاص مش عارفين نعملها او ايه بايه باحسان او تسريح الفراق الطلاق باحسان حتى الاحسان في الفراق اه يبقى يفترق الزوجين وتنفصل الاسرتين وبينهم مش اداء حقوق لا ده الاعلى من كده كمان الاحسان وربنا وفقني وبينها صح المرة دي بقى اللهم آمين بداية الفراق له أنواع لازم نعرفها كرجال عشان ما نستعملش الحق ده او الامر ده بلاش حق ولا حاجه نستعمل هذا الامر بحكمه وبما يرضي الله سبحانه وتعالى للرجل على زوجته ما يسمى بالايلاء وما يسمى بالظهار وما يسمى أو يعرف بالطلاق إيلاء وظهار وإيه وطلاق الإيلاء كلمة استعملها العرب يقصدون بها إيه حد فاكر الحلف على الامتناع من شيء تحلف فانت عامل الحاجة دي ما انت كده آليت ده اسمه إيلاء والله ما انا واكل البتاعة دي والله ما انا شغال معاك تاني اقسم بالله ما انا راكب معاك في العربية دي اقسم كل من حلف على الامتناع من شيء اسمه ايه كده عمل إله كده هو آلى على نفسه ألا يفعل هذا الشيء آلى على نفسه أن أخذ إلا وعهدا على نفسه ألا يفعل هذا الشيء بس آلى باليمين أكدها باليمين فده اسمه إله إنما بقى في خصوص ده في اللغة في خصوص الشرع في الفقه في الحياة الزوجية لها معنى واحد هو إيلاء الزوج من زوجته أن يحلف الزوج بالله ألا يعاشر امرأته سيجتنبها يقسم بالله أنه إيه سيجتنبها في المعاشرة الزوجية شوف عدل الإسلام مع الرجل والمرأة الرجل حينما آلى من زوجته ارتكب جهلا وحمقا وسذاجة فعلا ليس طيبا وليس حسنا ولكنه الرجل ولكنه أعلى من امرأته درجة ولكنه رب الأسرة فأعطاه الله هذا المقام نحن نسميه البرستيج بتاعه يعني الملك القرار يرجع فيه ما ينفعش ما يليقش بيا كرجل اول كلمه وارجع فيه فربنا اداها له اعطاها له كده يعني حق لمده محدده وبعدها يسلب منه هذه القوة لك أن, أن تحلف أو إذا حلفت لك أن تنفذ يمينك هذه في مدة أربعة أشهر فقط أربعة أشهر ورغب الشرع الزوجة الزوج الرجل في أن يكفر عن يمينه ويعود إلى زوجته يعني كسر كلامه هيصغر في عين مراته مش مشكلة أنت اللي عملتها في نفسك كده تحلف ليه وطبيعي الرجل لا يتحمل هذا وكثيرا ما يأتي الناس هنا أنا قلت لزوجتي كذا و... وايه مش قلت اه خلاص خليك راجل عند كلمتك الشرع مديك اربع شهور خليك راجل امسك نفسك كويس ابتعد عن زوجتك في هذا الامر عايش معاها في البيت لكن ما اه بالقسم لو لا لو لم يقسم خلاص مفيش مشكله يرجع تاني معاك لكن عشان تعظيم يمين ربنا حاضر حاضر لسه في الاربع شهور ما طلعناش يبقى ايه يبقى اتمنى من الرجل ان حلف يمينا في مثل هذا الامر ان يبقى متمسكا برجولته ومحتفظا بقراره الله اعطاه مقاما وهو لا يريد وجاي يسحب ناعم تاني عاوز حل طبعا بيكفر عن يمين بإطعام عشر مساكين كفرت اليمين معروفة ثم يعود إلى زوجته وهذا يفضل أن يكون من مبكر الوقت ما تستناش لما شهر عدي ولا شهرين ولا أسبوعين غلطة في حالة ثورة وغضب وقلت كذا خلاص يا أخي بعد ما هدأت صالح زوجتك واسترضها كفر عن يمينك وارجع إلى طبيعة العلاقة بينكما هذا يكون لك عليه أجر عند الله إن صمم على هذا واستعمل رجولته ومكانته وكذا على نهاية الأربعة أشهر هو مخير بين أن يطلق ينفذ بقى الطلاق حتى يفك أسر هذه المرأة أو أن يعود إلى إلى طبيعته ويكفر عن يمينه يعمل حاجة من الاثنين يتواصل التحريم بالطلاق بقى خلاص كل واحد يروح لحاله ويغني الله كل من سعته وإما أنك تعطيها حقها فلا تعضى للمرأة ولا تحبس عند رجل وده إكرام من الله للمرأة وعدل معها بعد انتهاء المدة خلاص تسلب سلطة الرجل من هذا الأمر طيب الرجل لم يطلق ولم يرجع تلجأ المرأة إلى القاضي وتقص عليه الخبر فيبعث إلى زوجها ويطالبه بالطلاق أن يطلقها أو يرجع عن يمينه فإن أبى هذه أو تلك حكم لها القاضي بالطلاق طلق القاضي بدلا من الزوج وتتزوج هي يقول لك ما هي المحكمه بتاخد لها سنه وسنتين احنا مالناش دعوه محاكمنا احنا اللي بتاخد انما كان زمان القاضي الشرعي ده زي الشيخ الحاره عارفني وعارفك وعارف الست الفلانيه وعارف انت متجوز مين وبنت مين ومخلف مين عارف المجموعه بتاعته فله عليه سلطان يستطيع ان ياتي به مجلس واحد في اول جلسه على طول يحكم للزوجه وينهي القضيه خلاص فكانت الحياه سهله وبسيطه وجميله في ظل شرع الله عز وجل طيب هذا هو الإيلاء الفراق الثاني أو النوع الآخر الثاني من الفراق هو الظهار الإلاء ده جائز كما قلنا في حدود أربع شهور أما الظهار فهو أن يمتنع الرجل عن زوجته أيضا في أمر المعاشرة ولكن يشبهها بأمه وأخته أو غيرهما من المحارم الكلمة الأصلية للظهار الصيغة الأصلية يقول لها أنت حرام علي كأمي أو كظهر أمي وأختي أنت حرام علي كظهر أمي وأختي ولذكر كلمة ظهر سمي إيه ظهارا إشارة إلى هذا الوضع هذا الأمر وهذا السلوك الله تعالى نهى عنه تماما حتى الجاهلية كانت تستنكره كانت تستنكر هذا الظهار وبالتالي حكموا على الزوج الذي يقول هذا الكلام لزوجته ده من غير دين ولا حاجة ولا لسه الإسلام جه في الجاهلية يحكمون على هذا الزوج بحرمة زوجته عليه أبد الآبد خلاص مش انت حرمتها صارت حراما هناخد بكلمتك هنمشي كلامك انت راجل امل هدومك وكلمتك عهد قرار فرمان هنمشي كلامك زوجتك حرام عليك طول العمر لا تحل له ابدا جاء الاسلام والوضع هكذا فولد هذا الوضع قاطعا لهذه الكلمة فعلا لما الإنسان يعرف الرجل يعرف أن زوجته تحرم عليه أبدا لا وسيلة لاستحلالها من جديد لن يقدم على هذا الأمر إلا خطأ أو مضطرا أو كذا فهتضيق على الظهار في المجتمع فأقر الإسلام هذا الوضع على هذا إلى أن شاء الله أن يشرع تشريعا فأقر هذا الوضع ولكن فرج على هذه الأسرة بأن جعل كفارة للظهار من يريد أن يستحل امرأته من جديد يجوز له حكم على هذا الأمر بأنه بهتان وزور وظلم قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يبقى الشرع أنكر المنكر الذي أنكره الناس قبل الإسلام لأنه منكر فعل مش عشان الكفار هم اللي عملوا كده يبقى المخالفة دائما لا طالما أنكروا حقا يعني أنكروا إنكار صحيح يبقى الإسلام يقرهم على ذلك فهذا شيء منكر عقلا وشرعا الشرع أبقى إنكار هذا الظهار فقالوا إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ولكن جعل فرجة وفسحة للأسرة أن تعود إلى كيانها وارتباطها ففرض على الرجل عقوبة بعدما ينفذها يستعيد امرأته من جديد وهذه العقوبة مشددة عليه أولا أن يصوم شهر أن يعتق رقبة وقلنا الرقبة تقريبا يعني في تقديري أنا ما أعرفش أنا لكن ارتجالا كده تدخل لها النهارده في ممكن في 100000 ولا رقبة إنسان عبد هيحرره لو باعه في السوق يجيب له مبلغ ما شاء الله ده التأشيرة النهارده عشان تستخدم عامل من بره شوف تاخد كام فده هيعتق رقبة يعني هيحرره وكان ممكن يبيعه بالشيء الفلاني فهذه كفارة مالية شرط أن يعجز عنها فإن عجز يعمل إيه يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين عقوبة شديدة تتابع الشهرين أمر من مش سهل وذلك كله من قبل أن يتماس اللمس ممنوع اللمس اللمس يتمس هنا مش كناية عن الجماع لا هي اللمس مقصود قالوا لا يمسها بيده قبل أن يكف عجز عن الصيام كما عجز عن عتق الرقبة إذا فليطعم إفيه ستين مسكين ولا ينتقل لخصلة أو لكفارة إلا إذا عجز عن التي قبلها ما ينفعش أن يتخير زي ما هو عاوز تقول له هتصوم شهر متتابعين يقول لك ما أقدرش ما فيش بديل على طول كده ما ما اقدرش لا لو قيل لك رمضان غدا غدا رمضان صوم ولا ما تصومش ولا اصوم خلاص غدا كفار كفر عن يمينك وعن ظهارك وعد الى زوجتك من جد هذا هو الظهار اذا يجوز للرجل ان يوقع إيلاء على زوجته أما الظهار فلا يجوز لا يجوز حرام لا يجوز ثالثا وأخيرا الأمر المعروف المشهور الطلاق والطلاق الله تعالى حدده في ثلاث مرات وهذا التحديد شرعي وهو يوافق التحديد العقلي احنا عندنا في الأمثال الشعبية كده في ال- التي توافق عليها العلماء ال- ال- العقلاء وإن لم يكونوا علماء يقول لك التالتة إيه يعني سمعتك أول مرة وثاني مرة زي بعض المرة الثالثة بقى مفيش رجعة فيه تكفيك في الأمور العادية جاء الشرع للعقلاء فهو يوافق ما تقره العقول وتجمع عليه عفوا في صاحب سيارة فيت 31 آه، عين جيم صاد 214 يبدو ان هو قافل على الحد نرجو من اخواننا اذا ركنوا السيارات في مكان يراعوا المحلات يراعوا فتحات البيوت يراعوا كذا انه يقفل على الحد نسال الله تعالى ان يوفقنا للخير آه، الطلاق قلنا ربنا حدده بايه بثلاث قال الطلاق مرتان مرتان مرة رجعية يستعيدها من جديد ومرة تانية ورجعية برضو زي الأولى التالتة تابت قال الله تعالى في القرآن فإن طلقها ثالثة بقى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والطلاق حسب ما شرعه الله حسب ما أرى والله أعلم هو عقوبة للرجل يعني نظام الطلاق عاقب الله فيه الرجل الطلاق كسر المرأة الطلاق نفسه يكون يقول لها أنت طالق دي كسر للمرأة مقابل أنه كسرها الله تعالى أيضا يخلص منه والله يعاقبه على إزاي كما تعلمون عادة يلفظ الطلاق ويرجع يقول لك ايه كنت غضبان يا شيخ اول كلمة يقول لك كنت غضبان وفي مشكلة وزوجتي خرجتنا عن شعور ده كله تمهيد للشيخ وترخيق لقلبه عشان ايه يتعاطف معاها يعني. ماليش دعوة مشكلة مش قول لي انت قلت ايه لزوجتك هات لي الكلمة الاخيرة بس هو ده اللي يخص اللي هيفتيك بلاش تستعطف تستجدي عطفه قال لها هكذا كونه طلق واستعمل الطلاق الذي جعله الله تعالى مخرجا من الأزمة لا تسلية أثناء الحياة أو تأكيدا لشيء كما سنعرف إن شاء الله استعمل الرجل هذا الحق في غير محله وفي غير وقته في غير مناسبته فيعاقبه الله تعالى زوجتك طالق منك يعني محرمة عليك إما أن تراجعها في العدة وإلا فهناك رجعة بطريقة جديدة هتتجوز من جديد يبقى دي عقوبة للرجل ولا للمرأة يبقى هو زعلان ولسه قلبه مصفيش ولسه ما سامحش يوم يقول لك ما رجعها بقى, بقى قبل العدة ما تخلص قد تكون العدة على حظه حمل زوجته حامل في الشهر التاسع هتولد بعد اسبوع يبقى عدتها كام اسبوع لو ما لحقش نفسه يعوض ربك عليه خدت بالك ازاي فدي عقوبه الشرع ورب رجع رجع هات زوجتك يلا ها بسرعه الحق وكمان الشرع امر المرأة بقى انها تديله بقى في وشه بس مش بايدها يعني ازاي طب طلقني طب مانيش متحركة من هنا مانيش ماشي مش منقولة من البيت الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ثبت في مكانك ابقي في بيتك وربنا نسب البيت هنا للزوجة عشان يحسسها انك قاعدة فين في بيتك مش في بيته ما تسمعش كلامه ده هو غضبان وبخرف ولا كلام من بيوتهن فيظل يحاول ويصبر شوية وبتاع فإن انتهت العدة بغير رجعة لا يستردها من جديد إلا إيه إلا بعقد جديد ومهر جديد عقد عقد ومهر مهر انا خايف افسر اكتر من كده النساء تبقى يعني لكن زي بعض بيديها 100 جنيه ولا 50 جنيه ويقعد مع ابوها على الاقل في حضور شاهدين وقول له زوجتك ابنتي فلانة أو موكلتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله والصداق المتفق عليه وقول له قابلت يا عمي زواج من فلانة جواز من جديد وأكتر من كده بقى حد يجيبها الطلقة اللي حصلت دي محسوبة عليه على العقد الجديد مش ياخد عقد جديد بثلاث طلقات لا بطلقتين اتنين يعني الخزنة هي الخزنة مش لازم مأذون ولا حاجة طالما القسيمة المأذون موجودة خلاص هي موجودة طلق الأولى بمأذون لابد أن يردها من جديد بمأذون لازم تبقى في قسيمة زواج بينهم طيب حاضر طيب حاضر خلاص كده يا اخوانا الثانيه نفس النظام الثالثه بقى ما عاد له فيها خلاص حرمت عليه تماما حتى مش تنكح ولا تنكح تنكح تنكح هي هي ده ده الفعل تنكح هي حتى تنكح هي تقدير الكلام كده هي هي مش زوجها يجيب صاحبه يعمل محلل تمثيلية كذابة وآثمة وظالمة والمحلل زاني والزوج بعد كده هيبقى زاني والعياذ بالله إنما هي التي تختار يعرض عليها الرجل بالطريقة المعروفة في النكاح المعروف زي ما عرفناه أن يأتي رجل إلى وليها ويقول له والله إيه أنا عارف عندك بنت مطلقة والله كده وانتهت عدتها فأنا عاوز أتجوزها طيب يا ابني حاضر ربنا يكرمك والله مش هنلاقي أحسن منك بس ما نستشيرها ودي بقى إيه جربت الرجالة قبل كده عندها خبرة فأبوها يترك لها مطلق الاختيار ما يضغطش عليها ولكن هو يتولى العقد بدلا منها بس يوم ما توافق هو الذي يقابل الزوج وهو الذي يجلس معه ويعقد معه العقد إنما القرار كله في هذه المرة لمين للزوج فتتزوج بأخ في هناك أشياء نفسية يعلمها من سوى النفس البشرية قد تكون طمست عندنا احنا عندنا الفطر تغيرت والنفوس تغيرت والمشاعر والاحاسيس يعني الواحد يقابل زوج يقابل صاحبه معاه زوجته وسلم على اهلا استاذ فلان والله وحشنا كتير جدا اهلا ازيك يا مدام وسلم عليها بايده ويفضل ماسك في ايدها ويهزها ها اهلا يا مدام وازيك يا استاذ فلان وازاي المدام وازاي عامله ايه والله وحشنا جدا يا شيخه ما عدتش بتيجي ايه ده ده ايه ده, وماسك ايدها برضه لسه مش عارف ناسي ولا ولا احساس ولا شعور ولا حاجه في حاجات كتير اتغيرت فربما ما اقوله الان بعض الناس مش منكم طبعا ان شاء الله لكن بعض الناس في المجتمع النهارده يقول لك وفيها ايه يعني وفيها ايه ما هو بقول لك اسمح لي رقصة رقصة قوم قوم اتفضلي يا مدام قوم معاه ده الاستاذ فلان صديقي من زمان مش كده برضه ايه ده فالحتة دي ممكن ما تكونش موجودة بقول لك تبغاها ايه يعني لكن عند الرجل صاحب الفطرة السليمة والنفس السوية والاحساس الحي عنده احساس عنده دم ما يقبلش ابدا رغم ان امر قدامه تم بحلال لكنه دمه يسخن ويفور قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره حينما يرى الزوج الأول زوجته أو قل مطلقته مع رجل آخر في الحلال الحمد لله ولكن تذكر بقى الأوقات الحلوة واللحظات الجميلة وجمالياتها اللي شافها قبل كده وزينتها وكذا استمتع بها فلان المفروض ان هو هنا ايه تأخذه الغيرة والحسرة والندامة أنا اللي غلطت أنا اللي جبت ده كل نفسي أنا وخاصة إذا كان تزوج زوجة بقى لم تكن كالأولى لم تعوضه الأولى فيتحسر عليه أنا اللي قطعتها أنا اللي كسرتها أنا اللي بترتها من حياتي أنا أنا أنا ويندم حتى إذا رجع من جديد في يوم من الأيام إذا ربنا قدر يرجع إليها بقى إيه وقد عرف قيمتها قال حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما هي والزوج الأولاني أو المطلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله دي التالتة بقى لا ما الأول اللي ممكن يطلقها طلقة واحدة والأولاني يطلبها ترجع ليه مش مشكلة بس خارج العدة يعني الزوج الثاني طلقها وانتهت العدة ولم يراجعها يجوز للزوج الأول أن يطلبها للزواج توافق عليه بقى تنكد عليه أكتر تقول له لا أنت تاني يا خبر أبيض ده أنا سيب لك الدنيا وامشي كسفته بقى وحسرته عليها ها؟ وحشة جدا لكن إن وافقت فلها ذلك وله ذلك بعد انتهاء العدة لا يجوز للأول المطلق أن يراجع الزوجة التي كانت معه في عدة الزوج الثاني لا تنتهي من العدة الأول وبعدين بعد كده يطلبها للزواج يقبلونه أو يرفضونه هذا هو الزوج الذي بنى شوف بقى لو ما كانش بنى زي الشباب بتوع النهارده عامل فيها شهم من اولها ومال دماغه بالرجوله اللي التي يجدوها في سيجاره ولا في شخطه ولا في مش عارف ضرب صاحبه ولا كذا الرجوله مش في كده الرجوله لها صفات ومقومات اخرى فمن ظنه في الرجوله وفهمه الخطا للرجوله ان الرجوله برضه نطلق زوج بيت راجل هي زوجه اقول لها طالق وبتاع وهو عاقد العقد لسه كاتب كتابه يحلف بالطلاق ويطلق زوجته علموا أولادكم هذا جيدا لأن أخطاء كثيرة بتحصل في هذا تحصل خطأ أو تحصل عمدا آه لكن هذا بيقع كثيرا يطلق الزوج أثناء العقد بعد العقد يعني وقبل البناء هنا لا تجوز له إلا طلقة واحدة ده لسه زوج مع إيقاف التنفيذ فربنا مديله طلقة واحدة بس عشان يعرف حكمته هو نفسه يعرف نفسه قدراته هيحافظ على الأمانة الواحدة دي لما يملك الثلاثة يقدر يحافظ عليهم ولا لا فربنا أعطى لمن عقد عقده طلقة واحدة طلقة واحدة وبدون عدة فلو قال لزوجته التي عقد عليها في غضبة في ثورة في كذا في أي شيء أنت طالق طلقت منه طلقة بائنة بس بيسموها بينونة إيه صغرى لأنه يجوز له أن أولا ما فيش عدة أنه ليس هناك بناء ولا لقاء بينهم خاص يعني وبالتالي ما فيش حمل لا تزال بكرا كما هي إذا ليست عليه عدة ليست له عدة عليها ولا عليه نفقة لها إلا أن يحسن إليه طلق خلاص خلصوا من بعض انفضت الليلة على كده في نفس الليلة بكرة الصبح جه عريس وافقت عليه مع السلامة والأولان في البيبان كلمة واحدة في سواد ليل قطعت العلاقة بينهم تماما ومفيش عدة إذا يجوز لها أن تتزوج بأخ ويجوز لها ويجوز له أن يراجعها إن وافقت طبعا العرسان زي ما احنا بنسميهم ما بيقولوش على الكلام ده هو بينه وبينها اختلفوا قال لها انتطار وما قالش الحماه ولا قالت لابوها وشويه كده يومين ثلاثه لما اتصلوا ببعض تاني وبعدين راح يزورهم كده برضه تخلينا من كذا ومش عارف ايه وبتاع انت السبب انت السبب خلاص نمشي كويسين اصطلح الطلقه راحت فين طلعت في الهوا ومحدش خد باله وتمشي الأيام ويجي البناء ويعملوا بناء من غير إيه من غير عقد تاني كان واجب قبل البناء إذا أراد أن يردها بعد الطلقة الأولى أن يعقد عليها من جديد عقدا شرعيا القسيمة موجودة ما حصلش فيها حاجة فكان ينبغي عليه أن يخبر حماه ويقول له يا عمي حصل كذا وكذا وكذا وأريد زوجتي من جديد أنا غلطت وأنا آسف خليه يذل نفسه قدام حماه كده من أولها هو اللي ذل نفسه ليه كده؟ لماذا الطلاق؟ أنا آسف ويسترد زوجته إن وافقوا عليه من جديد بعقد ومهر جديدين دفع حاجة خلاص ويدفع من تاني المسألة دي مش لعبة يا أخوانا وأخذنا منكم ميثاقا إيه غليظة كلمة الزواج دي مش مش سهلة وذاك منع الله اللعب بها والمزاح بها ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فمن هنا يحرم الزوج من زوجته حين العقد أو في فترة العقد بمجرد كلمة يقولها وتحسب عليه ولا يستحلها من جديد إلا بعقد ومهر جديدين ولكن أيها الآباء أيها الآباء أيها الأولياء لا تتعسفوا الزوج الأول أولى برد امرأته وإن انتهت العقد وانتهت العدة رجع زوجها الاولاني بيعتذر على اللي حصل وعاوز يرجع مراته قلش لا جربناك خلاص مش ممكن طالما لسه له طلقات ولو طلقه واحده حسبت اثنين وباقي طلقه واحده ردها له الطلقه دي ما نشوف هيوصل لحد فين وهكذا فقال الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولا تعضلوهن أيها الآباء والأولياء أن ينكحن أزواجهن يعني هم طلقوهم وربنا سمى الراجل في الفترة دي إيه زوج مع أنه مطلق مش كده مطلق والعدة انتهت لكن ربنا سماها إيه زوج إشارة إلى بقاء الزوجية بينهما وقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في الفترة دي وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا طبعا الكلام فيه توسعة أكثر وفيه فرد وبسط أكثر من ذلك وأوسع من ذلك وأنا عارف في أسئلة كثيرة في هذا ولا يخلو يوم عندي على قدر الضئيل في الدعوة لا يخلو يوم عندي من أسئلة عديدة مش من سؤال من أسئلة في أمر الطلاق آه وفي رمضان هذا حصلت حالات طلاق كثيرة وهذا يؤسف ويؤسي القلب ويحزنه فلكن لو فتحنا في الأسئلة واستعراض الحالات وصل حصل كذا وصل العمل كذا كذا لن ننتهي ليلتنا وليالي أخرى بعدها لذلك أجد في هذا كفاية لبيان صور الفراق ونعوذ بالله من ذلك إنما نسأل الله تعالى أن يديم حياتنا وأن يملأ بيوتنا وقلوبنا مودة ورحمة وسكينة حتى نلقاه بنموذج طيب من البيوت المسلمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله